أعوذ بالله بسم الله عليه من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الخلق محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد آه، درس اليوم إن شاء الله تعالى بعد أن تكلمنا عن آه، الاستعاذة والبسملة آه، تكلمنا عن الاستعاذة آه، والبسملة قلنا إن الاستعاذة آه، قلنا قلنا آه، إن الاستعاذة بكره ان شاء الله خدمه الجامعه هنا في مسجد بعد العصر
آه، الاستعاذة آه، والبسملة آه، لو أنا هبدأ من أول السورة آه، ليا كم وجه لو هبدأ من أول السورة هبدأ قراءتي من أول السورة ليا كم وجه ها أربعة أربعة آه، اللي هي وصل الجميع آه، وصل الأول بالثاني وقطع الثالث آه، آه، فصل الأول ووصل الثاني بالثالث وقطع الجميع أحسن آه، وصل الجميع قطع الجميع وصل الأول بالثاني وقطع الثالث قطع الأول وصل الثاني بالثالث طيب قلنا بقى لو آخر السورة مع الاستعاذة مع البسملة مع أول السورة أحسنت بارك الله فيك يبقى مش استعاذة أصلا يبقى مفيش بين السورتين استعاذة صح؟ في استعاذة بين السورتين لا استعاذة بين السورتين طيب آخر السورة مع البسملة مع أول السورة كم وجه؟ ها؟ الناس ما ذاكرتش ها؟ نرفع صوتنا اتفضل ارفع صوتك الثالث أو مم.
آه، وصل الجميع وقطع الجميع وفصل قطع الأول والثاني اه وصل الجميع قطع الجميع وقطع الاول ووصل الثاني بالثالث ماشي جميل يعني وصل الجميع كأن اقول مثلا ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم ماشي صح كده لا أك- اكمل اه ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق وصل الجميع وقطع الجميع يعني هقف آم، و- وفصل ال- الاول او قطع الاول ووصل الثاني بالثالث يعني ايه يعني اقف عند اخر السوره وبعدين اقرا البسمله مع ايه مع اول السوره آه، واضح طيب طبعا احنا ما بنراجعش كل الدرس بنراجع بس ايه اهم ما في الدرس آه، طيب آه، قلنا هل يجوز هل يجوز وصل الايه هل هل يجوز هل يجوز وصل الاستعاذه بالايه وصل الاستعاذه بالايه بآية في نص الصورة يعني هل يجوز ان انا اوصل الاستعاذة بآية في نص الصورة ها نعم
نعم يجوز الا لو كان آه، لا يجوز وصل بسم الله الرحمن الرحيم مع اسم آه، مع اسم الشيطان او مع فعل من افعاله ولا يجوز وصل الاستعاذة مع اسم من اسماء الله او فعل من افعاله خلاص يا اخواني طيب آه، طبعا احنا بنتكلم بسرعة لان ده كلام فات ده كلام آه، مر خلاص واضح طيب صلوا على النبي آه، آه، تكلمنا عن الفتح وقرأنا الحروف بالفتح وقلنا ان في خدنا ملاحظتين كبار في موضوع قراءة الحروف لما تكلمنا آه، لما قرأناها بالفتح قلنا آ با تا انا عايز كده اسمع كده آه، واحد محترم كده آه، من الناس اللي هم آه، مذاكرين كويس ان شاء الله تعالى آه، ينطق لي الحروف آه، بالفتح والاولاد يقرأوا وراه يعني اللي هو هي هو هيقول والاولاد هيقولوا وراه طبعا ده هو يقول معناها ان هو ايه ان هو كويس ماشي ماشي يا احباب طيب تعالوا كده نشوف آه، آه، ننطق الحروف طبعا هنجيب لكم الحروف عشان طبعا انتوا ايه محدش فيكم حافظ الحروف طيب الحروف اهي قدامكم ماشي الحروف قدامكم ايه عايزين نسمع كده واحد صوته عالي يقول الحرف والاولاد هيكرروا خلفه لكن ما يخطئ لا يخطئ خطأ يلا يا احباب عشان بس نراجع سريعا الحروف يلا ها اختار واحد ما رفعش ايده اختار ان شاء الله جمال جمال اللي هتقول لي الحرف والاولاد هيقولوا وراك بس بصوت عال يلا جا ح خ د ذ ا ايه را دي را اسمها ايه اسمها ايه تاني را عايزين بقى مش عايزين نمد شوية مش عايزين نمد لأن هي فاتحة فقط را را را أكمل أحسنتم أحسنتم بارك الله فيكم الملاحظة الأولى في الحروف دي يا شباب إيه الملاحظة الأولى اللي احنا اتكلمنا فيها يا عبد الله ارفع صوتك ايه الملاحظة الأولى اللي قلناها في الحروف لما قلنا الحروف قلنا آه، في مثلا حروف ثلاث حروف بتطلع فيهم لساننا ما طلعتش لسانك ما شاء الله عليك يعني بيقول لك طلع لسانك في الساء والزاء والظاء يبقى انا كده طلعت لساني لا ما ينفعش الساء قل يتطلع لساني في ثلاثة أحرف وهي ايوه كده الثاء والذال والظاء ماشي هذه الحروف المطلقه فيها سنه جميل جدا طيب آه بعد ما صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام آه الملحوظه الثانيه تكلمنا عن حروف التفخيم صح حروف التفخيم ما هي يا حسام خ ص غين ظ ض طاء القاف ممتاز جمعوها في قولهم خصة ضغط خفض تاني كده تاني ايه خصة ضغط خفض يعني هم جمعوها التجميعة دي كده يا شباب خصة خاصة ضغط ضغط خفض ماشي خص ضغط انقاذ دي دي سبعة ايه احرف هي السبعة احرف اللي هي بتاعت الايه التفقين يبقى آه، خص ضغط انقاذ خص ضغط انقاذ ماشي يا احمد طيب طيب عندنا بعد ذلك حروف الترقيق حروف الترقيق ايه هي بقى البقية الغير مفخمة الغير مفخمة بقية الأحرف بقية الأحرف آه، مالها مرققة الراء بين التفخيم والترقيق لذلك ايه مش هنذكرها دلوقتي ماشي يا احباب خلاص طيب تكلمنا عن الفتح قلنا آه، افتح الفم عند النطق بالحرف ثم تكلمنا عن الك- ع- ع- عن الكسر قلنا آه، اكسر الفم اي بي تي ها آه، وتكلمنا عن آه، الضم وقلنا آه، اضم آه، شفتين عند النطق بالحرف المضموم او بو تو ما تكسلش زي قلنا ما نكسلش يا شباب لا تضم صح تفتح صح تكسر صح ماشي يا احباب طيب اتفضل طب الالف واللام بتوع كلمة الله بيبقى لها مقام في التفاصيل.
مالها اللام اه ما هي ما هي اللام اللام تقصد اللام اللام ما هي لها حكم خاص برضه ما هي اللام اللام مرققه لان آه، آه، لما لو قلنا اللام مفخمه لا اللام وما ينفعش نقول اللام تدور بين التفخيم والترقيق اللام دائما مرققه انما لفظ الجلاله ده امر ايه امر خاص لفظ الجلاله ده امر خاص انما الراء في اللا بصفه عامه تدور بين التفخيم والترقيق لكن اللام اللام في حفص في روايه حفص يا شباب هي مرققة فقط إنما الله ده آه، رب الجلالة دائما لامه مفخمة إن كان آه، إلا إذا كان قبله إيه م- مكسور أو تنوين كما سيأتي ماشي يا أحباب طيب آه، آه، عندنا مثلا في رواية ورش عندنا آه لما يجوا ياخدوا التجويد في ورش يقول لك إيه اللام تدور بين التفخيم والترقيق كذلك يعني لما لما يتكلموا على في رواية ورش يقول لك ايه آه، آه، آه، الراء تدور بين التفخيم والترقيق واللام تدور بين التفخيم والترقيق ماشي يا احباب لا- لكن طبعا عندنا في حفص اللام لا اللام مرققه دائما لا هي هي اسمها لا اسمهاش لا لا ديت مع الله فقط ماشي يا احباب خلاص طيب صلى على النبي السكون نتكلم بقى اليوم عن السكون وانتبهوا معايا كويس قوي عشان الدرس ده الدرس الجاي ان شاء الله هو درس سهل لكن يعني ح- محتاج مننا ان احنا ايه نركز شويه السكون طبعا آه، شكله عامل ازاي في القران يا اخوانا الاول السكون في القران شكله عامل ازاي ها احسنت يعني رأس حاء صغيرة رأس ايه رأس حاء صغيرة هكذا ماشي ده شكل السكون في القرآن السكون شكله عامل ازاي رأس حاء صغيرة آه، مش دايرة يا اخوانا الدايرة دي دي السكون في كلامنا العادي وفي قراءتنا العادية انما السكون في القرآن مش الدايرة ان الدايرة لها معنى تاني في القرآن هناخده دلوقتي ان شاء الله بس السكون السكون ايه هو رأس حاء صغيرة خلاص عرفت السكون شكله عامل ازاي هو ده شكل السكون طبعا السكون لا هو فتحة ولا كسرة ولا ايه ولا ضم جميل كده يا شباب طيب صلوا على النبي آه، هناخد قاعدتين في السكون القاعدة الأولى القاعدة الأولى لا يبدأ في اللغة العربية بساكن يعني ما ينفعش أبدأ كلمة بالسكون ينفع تبدأ كلمة بالفتحة ولا لأ ينفع زي ايه مثلا تعرف تقول لي كلمة ب- تبدأ بالفتحة يا راجل اتق الله كلمة تبدأ بالفتحة يا راجل قول اي حاجة احمد ها محمد اصلا ما اسمهاش محمد اسمها محمد بقى لو هنتكلم باللغه العربيه ها احمد احمد اه احمد اسمك ايه لا محمد لا محمد لو هنتكلم باللغه العربيه يبقى الميم مضمومه ها قل ذهب خلق آه الله سبحان الله ايه يا شباب في ايه طيب عايزين كلمه تبدا بالكسر اتفضل لله ها، حاجه تانية اتفضل كتاب احسنت حاجه تانية ها استذكر ايه ايه الكلمه الغريبه دي ذكر ذكر استيقظ ماشي اذهب كلكم شغالين بهمزه الوصل انا عايزين حاجه تانية ها اسلام ايوه احسنت اسلام قراءه ايه كسره ها؟ عايزين كلمات تبدا بضم ها محمد احسنت ها حمار احسنت عزك الله اه اتفضل حسام احسنت يوسف احسنت طيب جميل نريد كلمات تبدا بالسكون ها كلمات كلمات تبدا بالسكون في ينفع طيب ممكن ممكن نجرب كده نجرب كده يا شباب ممكن ممكن ممكن ينفع خلوا ده ساكن كده طبعا دي السكون العاديه يعني. ها حد يقرا حد يعرف يقرا ما تعرفش طبعا صح يبقى دي اول قاعده يا شباب اول قاعده لا يبدا بساكن في اللغه العربيه دي اول قاعده ان ما ينفعش ابدا بالسكون دي القاعده الاولى جميل القاعده الثانيه يا شباب لا يلتقي ساكنان حال الوصل عند الوصل يعني لا يلتقي ساكنان في اللغة العربية يعني ما ينفعش سكون يجي بعد سكون ينفع فتحة يجي بعدها فتحة اه ايه اه طبعا ينفع يعني لما اقول مثلا لما اقول مثلا قال يقاء فتحة بعدها فتحة بعدها فتحة كمان طب ينفع كسرة يجي بعدها كسرة اه ينفع زي ايه ها قول كسرة بعدها كسرة كيكي كيكي كيكي صح كيكي كيكي الله يهديك. ماشي عشان كسرة يجي بعدها كسرة لا فيفي برضه غلط حتى لو قلنا فيفي لو اعتبرنا ان الفي دي لغة عربية في ياء في ياء بعد الفاء ها؟ لا برضه ما ينفعش لان ده برضه في عندنا ماشي نعم. طيب آه، اي ك... آه، يعني آه، الكلمة آه، يعني ينفع نقول كسرتين ورا بعض ينفع نقول فتحتين ورا بعض ينفع نقول ضمتين ورا بعض صح لكن ما ينفعش نقول سكونين ورا بعض سكون ورا سكون مستحيل ما ينفعش ماشي يا شباب سكون آه، بعد سكون ما ينفعش طيب امال بقى ايه اللي ينفع اللي ينفع سكون سكونين ورا بعض ينفع يجوا بس في حالة واحدة بس في اخر الكلمة في اخر الكلمة ممكن يبقى في سكونين ورا بعض يعني مثلا آه، قول الله تعالى آه، والفجر والفجر يا شباب والفجر آه، الجيم مالها الجيم ساكنة طب والراء هي الراء مكسورة لكن انا وقفت عليها وقفت عليها بايه لما اقف على حاجة بقف عليها بايه يا شباب لما نقف على كلمة نقف عليها بالسكون طب انا وقفت على كلمة الفجر يبقى كده عندي الجيم ساكنة والراء ايه ينفع اه ينفع آه، عند الوقف ينفع اهو والفجر الجيم ساكنة والراء ساكنة ينفع يلتقوا مع بعض اهو عادي وليال عشر الشين ساكنة والراء ساكنة يلتقوا مع بعض عادي والشفع والوتر التاء ساكنة والراء ساكنة يلتقوا مع بعض عادي والليل إذا يسر السين ساكنة والراء ساكنة يلتقوا مع بعض عادي ماشي يبقى عند الوقف مش مشكلة ممكن يلتقي ساكنان طب عند الوصل ينفع يلتقي ساكنان مستحيل لا يلتقي ساكنان في اللغة العربية عند الوصل ها واضح يا احباب لا يلتقي ساكنان في اللغة العربية عند الوصل ما ينفعش سكون ورا سكون في الوصل كده ما ينفعش مستحيل طيب طب لو حصل بقى والتقوا لو حصل والتقوا اعمل ايه لابد من التخلص من التقاء الساكنين لابد ان انا اتخلص من التقاء الساكنين دول لا لازم اتخلص منهم ما ينفعش يبقوا الاثنين ورا بعض لازم اتخلص منهم لازم الساكنين دول لازم يحصل حاجه فيهم ما ينفعش يبقى سكون ورا سكون ما ينفعش مش هينفع فلازم اتخلص منهم لازم اتخلص من الالتقاء ده طب كيف اتخلص من هذا الالتقاء يا شباب اه نخلي بالنا بقى عندنا ثلاث طرق ماشي ثلاث طرق نقول ثلاث طرق ولا ثلاثة طرق اللي يعرف يرفع ايده ويقول لي ما السبب اتفضل ها انا لا سم... لم اسمعك لم اسمعك لم اسمعك يا وسام قل ثلاث طرق امم أه توافقه لما احسنت احسنت بارك الله فيك ثلاث طرق ماشي يا احباب آه، ثلاث طرق للتخلص من التقاء الساكنين الاول حذف الساكن الاول اه خلي بالكم بقى يا شباب احنا دلوقتي هنخش بقى في موضوع سهل جدا ان شاء الله تعالى باذن الله يبقى سهل حذف الساكن الاول يعني عندي ساكنين انا عندي ساكنين جم ورا بعض اعمل ايه هحذف الساكن الاول عشان ما يبقاش في ساكنين ورا بعض إيه بالمثال يتضح المقال زي ايه زي ايه ركزوا يا شباب معايا كويس قوي في الامثله دي فما استقاموا خلي بالكم معايا ك- خلي بالكم معايا عشان ايه نشرحها بالتفصيل كده فما استقاموا ده المثال الاول انا دلوقتي آه، بتكلم على مثال ايه حذف الساكن الايه الاول حذف الساكن الاول آه، فما استقاموا الاول عايزين نحدد فين الساكنين دول فما استقاموا يلا يا شباب آه، فين الساكنين فين الساكن الاول فما استقاموا الساكن الاول فين ها قول الساكن الاول الالف احسنت الاول الالف في كي في فين في فما الف المد اللي في اللي في كلمه ايه فما ماشي ده الساكن الاول طب الساكن الثاني فين يا شباب لا همزه الوصف دي يا شباب في وقت الكلام بيحصل لها ايه تسقط لا تنطق احسنت همزه الوصل دي الالف اللي بتقع عليها صد دي يا شباب في وسط الكلام شايفها ديت يا عبد الرحمن الالف اللي عليها صد في وسط الكلام دي في القران ما تنطقهاش دي الالف دي اللي عليها صد لو لقيتها في القران في وسط الكلام كده بتقع تسقط لا تنطق لا تنطق ماشي طيب يبقى كده خلاص دي مش موجوده اصلا اهي مش موجوده مش موجود يبقى فين بقى الساكن الثاني السين بالفعل الساكن الساكن الثاني السين يبقى انا عندي كده ساكنين اهو الساكن الاول فين الالف الساكن الثاني فين السين الساكن الاول الالف والساكن الثاني السين التقى ساكنان ولا ما التقاش كده التقى ساكنان انا عايز اعمل حاجه عايز اتصرف أ- أنطق- انطقها ازاي دي انطقها ازاي هل اعرف انطقها اصلا هل هعرف هل واحد يعرف ينطق دي يا شباب هل واحد يعرف ينطق دي اللي يعرف ينطقها يقول لي ارفع ايده يقول لي انا عشان اعرف انطقها وينطقها ها حد يعرف ينطق الف المد دي بعدها السين الساكنه قول كلام جميل احمد صادق قال ايه يا شباب فما استقاموا غصب عنه أم حدث ما انت ركزوا كده ركزوا كده هو قال ايه ركزوا كده هو قال ايه قال ايه قال فمس ها قال ايه تاني كده قال ايه تاني تاني تاني يعني قرا قرا كده يا شباب فا ميم سين على طول صح قال كده قال فمس مش هي كده فمس دي اه فين الالف حذف ها فهمتوا دي الالف حذف بالفعل الالف تحذف ما ينفعش الالف تحذف فما استقاموا مفيش فما مش هتنفع مش هتنفع الالف بقى حذفت خلاص يا شباب يبقى انا حذفت الالف ودخلت على السين على طول يبقى هنا حذف الساكن الاول اللي هو ايه هنا الالف تعالوا هاتوا المثال الثاني في السماء طيب في السماء فين الساكن الاول الياء جميل جدا ياء المد شاب ساكنه دائما اي ياء مد الف مد واو مد بتبقى ساكنه حلو جدا ياء المد دي ساكنه فين الساكن الثاني احنا قلنا دي الف دي اسمها برضو الف ايه ديها الف وصف ماشي طب ملهاش ايه وجود اللام شمسيه ولا قمريه شمسيه طب ملهاش قيمه برضو عندنا مش موجوده يبقى لا دي موجوده ولا دي موجود خلاص لا دي منطقه ولا دي منطقه يبقى فين بقى الساكن السين برضو يبقى انا عندي الياء ساكنه والسين ساكنه ساكن الالف واللام بقى الالف واللام اصلا احنا اصلا مش, مش لا, لا ينطق خلاص يبقى عندي الساكن الاول حرف المد اللي فيه فاهم الساكن الثاني فين السين الساكن الثاني فين السين السين هو الساكن الثاني ماشي يا شباب السين الساكن الثاني خلاص طيب عندي ساكنين اهو الياء الساكن الاول والسين الساكن الثاني عايز أنت... عايز اقراها واحد يقراها زي احمد صادق كده واحد يقرا اقرا يا خالد تاني احسنت قال ايه يا شباب لا ارفع صوتكم تاني في اه فين الياء مفيش ياء كانه قرا فاء بعدها سين على طول صح قال كده في السماء فين الياء حذفت خلاص حذفت واضح حذف الساكن الاول في السماء في السماء واضح يا شباب واضح طيب جميل مش عايز الشباب ينشغلوا بالكتابه لان ان شاء الله هجيب لكم مذكره ان شاء الله هجيب لكم مذكره مكتوب فيها كل ده خلاص ايه رايكم بقى انا هكتبها لكم بايديا وهجيبها لكم وبعدين ان شاء الله تعالى ال- الباوربوينت ده كله كلكم هتاخدوه في اسطوانات ماشي بس في اخر الدوره ان شاء الله ماشي او في قبل او قبل الامتحان هديها لكم قبل الامتحان خلاص طيب يعني كل ده هيكون عندكم في البيت ان شاء الله آه والشرح ده كله ان شاء الله برضه هيكون عندكم في البيت نسجل اهو ماشي خلاص طيب في السماء ماشي طيب آه، آه، المثال الثالث بقى بس انا عايز اهم حاجه تفهم اهم حاجه تفهم الكلام ضلوا السبيل خلي بالنا يا شباب المثال الثالث ضلوا السبيل عايز اوصل كلمه ضلوا مع كلمه السبيل الاول قبل ما اوصل اول قبل ما اوصل عايز احدد آه، آه، الساكنين ايوه نعم عايز احدد الساكنين الاول لحظه ما حدش قلت قلنا ها رفع الايد بدون صوت اريد ان احدد الساكنين انتبهوا يا احباب ضلوا السبيل الاول فين الساكن الاول الواو مش الواو الواو اسمها ايه الواو يبقى الساكن الاول ايه الواو ماشي الالف دي يا شباب دي بتكون عليها دايره كده لا تنطق هتعرفوا برضه ان شاء الله لسه هتاخدوها كمان شويه ان شاء الله ناخدها دي لا تنطق طيب ودي تنطق ولا لا تنطق لا تنطق ما انا هوصل ما لا تنطق اللام لا تنطق لانها لام ايه شمسيه يبقى الساكن الاول الواو والساكن الثاني التا- الثاني السين ضلوا السبيل عايز اوصلها ببعض هقولها ايه احسنت ضلوا السبيل ضلوا ضلوا ضلوا ايه اللي حصل حذفت ايه الالف اتحذفت واللام اتحذفت انا عارف في حاجه ثانيه اتحذفت والواو لا والواو اتحذفت اهو اهو اهي ضلوا ضلوا السبيل هي- وقالها كده ضلوا في واو مفيش واو ضمه بس ضلوا يبقى الواو اتحذفت ولا ما اتحذفتش يا شباب اتحذفت ليه الواو عشان التقى ساكنان ولا يجوز التقاء الساكنين حال الوصل في اللغة العربية مفهوم الكلام طيب جميل جدا صلوا على النبي اذا ضل السبيل آه، عندنا ايه ده التقاء ساكنين الساكن الاول الواو الساكن الثاني السين حذفت الساكن الاول اللي هو الواو فبقت ضل السبيل ها فهمت يبقى شباب حرف الساكن الاول ظهر لكم من خلال الامثله ان الساكن الاول هنا بيكون دايما حرف ايه مد الساكن الاول في لما نقول حرف الساكن الاول دايما بيكون الساكن الاول ايه حرف مد يبقى حذف الساكن الاول ودايما بيكون هنا حرف مد والساكن الاول بيكون حرف مد وبحذفه ماشي عشان التقى بالساكن الثاني فبقوم حذف الساكن الاول مفهوم ده حذف الساكن الاول طيب في طريقه ثانيه للتخلص من قاعده الساكنين اه ايه هي تحريك الساكن الاول اه انا عندي ساكنين او ما انا اعمل ايه احرك ساكن الاول منهم احركه احركه يعني ايه احركه يعني اخليه مفتوح اخليه مكسور اخليه م- مضموم مفهوم مش اخليه يعني فاهميني يا شباب انا عندي ساكنين ورا بعض او ما اعمل ايه احرك الساكن الاول اخليه مفتوح او مكسور او ايه او مضموم اتفضل التغيير سكون اه تغيير السكون بتاعه اخليه فتحة او كسرة او ضمة امثلة امثلة من الارض من الارض من يا شباب اخرها ايه من اخرها ايه سكون طيب الساكن الثاني فين لا الالف طب طب اللام اللام اللام اللام اللام قمريه تنطق يبقى عندنا ساكنين الساكن الاول الايه النون والساكن الثاني اللي هو ايه اللام ساكنان جميل هنا بقى بعمل ايه انا عايز حد يقرا من الارض واحد يقرا من الارض ها من الارض يا محمد حداد وصل دي بدي
من من الأرض احسن لما جه يقرا يا شباب غصب عنه قام قايل ايه منى الايه عمل ايه بقى هنا فتح النوم اللي اصلا مش مفتوح هي اسمها من ولا اسمها منى اسمها من ماشي من صح اه اخذت من محمد كذا بس من هي نون ساكنه صح من لكن هو قال ايه من من ال من الارض لا نفسه فتحها كده انت فتحتها اصلا من غير ما تحس لكن هي بالفعل فتح ليه عشان في ساكنين وما ينفعش تقاء الساكنين فهنا تخلصت من تقاء الساكنين ازاي يا شباب بتحريك الساكن الاول خليته ايه خليته مفتوح المثال الثاني قل انتظروا قل انتظروا انتظروا قل انتظروا عايز حد يقراها كده حد يقراها أنا كيف أنا قول يا محمود احسنت إيه، اولا همزه الوصل مالها كسر يبقى الساكنين فين اللام في قل والنون في انتظر طيب اوصل الكلمتين ببعض بقى قولين اسمها ايه اسمها ايه اه كسرت اللي- اللام صح مع ان اللام ساكنه اللام قل اللام ايه ساكنه لكن كسرت للتخلص من التقاء الايه من التقاء الساكنين قولن قولن انتظروا قولن انتظروا ماشي طيب واضح يا شباب طيب المثال الثالث هم الذين ال- الساكن الاول فين الميم والساكن الثاني فين اللام ماشي ماشي هم الذين اقولها ازاي بقى لما اوصلها ببعض يا استاذ اسلام وصل هم مع الذين لا كده ما ينفعش وصلها صح هم الذين هم ال هم شفت قلت ايه ضمت الميم هم ال هم الذين اسمها ايه تاني تاني يا شباب هم الذين ضمت الميم مع انها ساكنه هي ما اسمهاش هم اسمها هم ماشي اه يبقى حركت هنا بالضم يبقى ممكن احرك بالفتح ممكن احرك بالكسر ممكن احرك بالضم ماشي ايه هي روايه روايه ماشي يا شباب خلاص يبقى التحريك الساكن الاول ده- دي طريقه من طرق التخلص من التقاء الساكنين ال- المثال الرابع دوت آه، صعب شويه بس انا هقوله واللي فاهمه فاهمه واللي ما فهموش ياخده كده زي ما هو احد الله نخلي بالنا يا شباب اللي يقول هو الله احد الله الصمد انا عايز اوصل بقى الايه الاولى بالايه الثانيه اوصلها ازاي قل هو الله احد الله الصمد ازاي توصل الايه الاولى بالايه الثانيه في نفس واحد آه اللي يعرف يوصل الاول يرفع ايده عشان اسمعه وهو بيقولها قل هو الله احد الله الصمد عايز اوصل بقى الايتين ببعض في نفس واحد اتفضل قل هو الله احد الله الصمد خطأ اخوكم قال ايه قل هو الله احد الله الصمد ده غلط طيب اسمع واحد تاني قل هو الله احد الله الصمد
خطأ اخوكم قال ايه قل هو الله احد الله الصمد خطأ برضه طب قل هو الله احد الله الصمد ده بقى احسن كروات قل الله احد الله صمد آه، يلا لا مش كده ما ينفعش ما ينفعش لازم بالتشكيل اتفضل طبعا ده سكن سكن تسلم قل هو الله احد الله الصمد لا ما ينفعش انا بقول لك وصل انا بقول لك وصل مش بقول لك اقف قرب مني
قل هو الله احد الله الصمد خطأ برضه ما هو قال برضه احد الله الصمد احد الله الصمد خليها ضمه بدل ضمتين قام خليها ضمه واحده ما شاء الله ست قرأ دلوقتي ما شاء الله اتفضل
قل هو الله أحد- احد الله الصمد خطأ لأنه قال أحد دين الله فخلى الدال معناها مضمومة خلاها مكسورة مش خلاها مكسورة هي مك- هي مضمومة ولا مكسورة مضمومة ماشي اتفضل قل هو الله احد الله الصمد خطأ خطأ قال أحد الله أحد الله غلط غلط الصحيح قل يوسف ارفع صوتك قل هو الله احد لله أحسن هذا هو الصحيح قال إيه بقى أحد الله قولوها تاني كده تاني كده لا تاني وصل الوصل هو ده الوصل الصح بس قل هو الله أحد الله الصمد قل هو الله أحد الله أحد الله اسمعها كده أحد الله مش عارف تقولها لسه برضه أحد الله مش عارف تقولها يا إسلام احد أحد الله احد الله
أحسنت اسمها إيه تاني؟
احد الله أحد الله احد الله أحسنت اسمها إيه يا أحسن؟
احد الله آه إيه اللي أنا عملته يا شباب؟ لو عايزين نفهم إيه اللي اتعمل ده آه هي قصة كبيرة شوية طبعا لا أقصى يعني هي حاجة سهلة خالص إن شاء الله أحد الله دي ذات إزاي؟ إحنا عملناها كده ليه؟ ها؟ عملناها كده يا شباب أحد هي اسمها أصل أول أصلها إيه يا شباب أحد الناس اللي بتتكلم دي هترضها أحد الله صح أحد الله أنا عايز أوصل أحد مع الله احنا قلنا احنا قلنا وضعها ايه احد الله وايه اللي انا عملته ده خلي بالك يا شباب هنا يا شباب هنا التقى ساكنان قول لي فين الساكنين دول بقى خلي بالك بقى يا شباب ركزوا معايا كويس قوي عشان يعني دي حته صعبه شويه ممكن ممكن الس- اه الصغيرين شويه ما يفهموهاش ماشي هنا التقى ساكنان فين الساكنين الساكن الاول يا شباب التنوين الساكن الاول ايه ما هي احد انت بتقولها ازاي ايه احد دن دن دن كانك كانك قلتها كده كانك قلتها احد احد صح كانك قلتها كده صح ما هو السكون ده شبه عباره عن ايه السكون عباره عن نون السكون اصلا عباره عن ايه عن نون احد احدا احد نون في الاخر اهي صح السكون عباره عن نون ساكنه في الاخر صح السكون السكون عباره عن نون ساكنه في الاخر صح فهي احد يبقى دي ده الساكن الاول اهو الساكن الاول فين النون بتاعت التنوين ده الساكن الاول النون بتاعت الايه التنوين الساكن الثاني فين اللام لام لفظ الجلال لام الله ده الساكن الثاني هي مشدده يعني اصلها ايه اصلها ان الاول ساكن خلي نحط لها سكون ماشي اللام يبقى كده عندي في عندي ايه ساكنين فين الالف راح فين الف الله راح فين لا ما هي همزه الوصل تسقط في وسط الكلام همزه الوصل تسقط في وسط الكلام خلاص طيب يبقى كده عندي التقى ساكنين ولا ما انتقاش التقى ساكنين الساكن الاول اللي هو ايه الساكن الاول اللي هو ايه اللي هو نون التنوين نون التنوين الساكن الثاني اللي هو ايه اللام هنا بقى هتخلص من التقاء الساكنين بتحريك الساكن الاول وحركوه بايه بقى هنا حركوه بالكسر حركوه بايه بالكسر يعني كده ها، حد يقرا الكلمه دي كده أح- لا دي بس دي لوحدها كده احدني هل يبقى انا ايه بد... احد بس انا حركت نون التنوين بالكسر بقت احدني ما ايه ما ايه حلو هوصل بقى احدني مع الله طبعا هم... آه، همزه الوصل هتسقط آه، قبل الله مكسور يبقى هرقق اللام دي لم لفظ الدلاله هرققها لان آه، قبلها مكسور لما يكون قبل الله مكسور ارقق اللام يبقى تتقال ازاي احدني الله تاني احدني الله خلي بالك يا شباب بقى احدني الله مش احدني الله لان احنا قلنا ايه اللام مرققه ليه عشان قبلها مكسور احد الله ايه اللي حصل هنا إيه، كسرت النون بتاع التنوين لان ايه لان التقى ساكنان الساكن الاول اللي هو التنوين نون التنوين والساكن الثاني اللي هي اللام الساكنه اللام الايه الساكنه فانا كسرت التنوين كسرت مش كسرت التنوين كله لا كسرت نون التنوين قلت احدني دو ني دو ني احدني ماشي وبعدين لام نقطه دلاله قبلها مكسور ترققا بقت احد الله اسمها ايه تاني تاني طبعا اللي الصغير اللي مش فاهم الكلام ده ياخدها بس كده يعرف يتقال ازاي لكن الكبير طبعا اكيد فهم التفصيل اللي فهم شاف التفصيل اللي انا قلت دوت يرفع ايده اللي فهم احد الله وجت ازاي وازاي قلناها كده اللي فهم بالفعل بالفعل يعني بجد يرفع ايده اللي ما فهمش مش مشكله يقول مش فهم مش عارف ما يرفعش ايده خلاص مش هقتله يعني احد الله اللي فهم ايه اللي حصل يرفع ايده هم. مش هساله ولا حاجه تخافوش آه، ارفع ايدك بس لو فهمت ايه اللي حصل بالظبط ارفع ايدك ممتاز نسبه نسبه رائعه جدا جدا رائع جدا رائع جدا ماشي احد انا كسرت نون التنوين قلت احدني هي احد بقت احدني كسرت نون التنوين احدني واللام مق- آه، رققتها قلت احدني الله قلت ايه يا احمد يا صادق احدني الله سمعها لي بصوت عالي جميل خليك انت حافظها كده دلوقتي وان شاء الله هتفهمها بقى كمان شويه هتلاقي نفسك فهمتها اتفضل نون التنوين كسرت رواية اه رواية انا انا كسرتها طبعا سبب علة الكسر آه، تخلص التقاء الساكنين علة ال- التحريك بصفة عامة التخلص التقاء الساكنين انما ليه ما كسرت رواية هي كده رواية عند حفصة شباب ان لو كان لو اتى تنوين بعده ساكن تحرك نون التنوين بالكسر دي قاعدة كده ممكن تكتبوها كمان يعني لو اتى تنوين اه اي تنوين بقى بغض النظر مش شرط يكون بعدها لفظ دلاله اي تنوين بعده ساكن يحرك تحرك نون التنوين بالكسر بقت ايه
يعني ده حركات إيه؟ هو على فكره يعني مثلا النجاح استدل كده التحريك ده بيكون ثابت ولا هو برضه روايه؟
التحريك بالفتح والكسر والضم ده كله روايه تقصد ذلك ولا له قاعده معينه مش قاعده معينه لكن ال- التنوين التنوين لو جه بعده ساكن كسر على طول ها قول عايز تقول ايه الحاله الثانيه الحاله الثانيه حلال انتظروا و ها اه بتتحرك بقى الحرف على الثاني آه، برضو رواية رواية هكذا نقلت لنا أنها حركت بالكسر مفيش لها سبب آه، إنما سبب التح... سبب التحريك إيه؟ التقاء الساكنة إن قل اللام ساكنة والنون ساكنة فساكنين ما ينفعش نقراهم مع بعض فنقوم محركين الساكن الأول بالإيه؟ بالكسر بالفتح بالضم دي بقى على حسب الرواية حسب الرواية اللي جات لنا ماشي يا شباب خلاص طيب يبقى احدني الله وما عرفتش وقفني فيها شوية بس ايه ك- كانت محتاجة آه، شرح شوية صلوا على النبي آه، آه، آه، الطريقة الثالثة وبعض العلماء ذكروها والبعض ما ذكرهاش خالص مد الساكن الأول عند الوقف مد الساكن الأول عند الوقف آه، آه، آه، يعني مثاله يا شاب ب- ب- بسهولة كده يعني آه، يعلمون الرحمن نستعين اللي هو المد العرض السكون اللي هو المد العرض السكون اللي احنا هناخده بعد كده ان شاء الله آه، يعلمون هو عندي هنا اتقاء ساكنين اهو فين الساكنين آه، اللي يرفع ايدك ارفع ايدك فين الساكنين ساكنين يعلمون الساكنين فين هنا حد عارف يرفع ايده قول يا ح- قول يا حسن قال ايه فين الياء يعلمون الواو والنون بالفعل الواو ساكنه والنون ساكنه صح الواو ساكنه والنون ساكنه عند الوقف خلي بالكم عند الوقف ساكنين هم عملت ايه بقى مديت الساكن الاول مديت الساكن الاول فقلت ايه يعلمون حلو كده طيب المثال الثاني الرحمن فين الساكنين خطا ساكنين فين ها ألف في ألف هنا بس طبعا قبل ألف صغيرة بتبقى مكتوبة كده ألف صغيرة الرحمن ما هي أصلها في بعد الميم ألف خلي بالك بس هي مش مكتوبة أه بس هي في ألف صغيرة كده الرحمن واضح الرحمن ها مفهوم طيب آه، ألف والنون ساكنين أهم مديت الساكن الأول اللي هو الألف نستعين فين الساكنين اتفضل الياء والنون مديت الساكن الاول اللي هو الياء وقلت نستعين واضح دي يا شباب دي سهله ديت وبعض العلماء ما ذكرهاش خالص يعني قالوا ان هم الطريقتين الطريقتين دول بس بقى- يبقى الطريقه الاولى للتخلص من التقاء الساكنين هي ايه الطريقه الثانيه الطريقه الاولى الطريقه الاولى الطريقه الثانيه الطريقه الاولى ودايما الساكن الاول بيكون ايه حرف مد دايما الساكن الاول هنا بيكون ايه حرف الساكن الاول دايما الحرف اللي بيتحذف ده بيكون حرف مد يا الف يا واو يا ياء يبقى الم- يبقى الطريقه الاولى للتخلص من التقاء الساكنين هي ايه هو في ايه يا شباب الطريقه الاولى ايه الطريقه الثانيه جميل جدا الطريقه الثالثه مد الساكن الاول عند الوقف ماشي يا احباب اتفضل لا دي روايه حفص عادي احدون الله الصمد روايه حفص عادي اه آه، دين لا هي احد هي احد لان ده دي اللغه اصلا ده اصلا ده, ده احد هو الله احد صح تعرب ايه احد احد تعرب ايه خبر خبر خبر نعم الله احد نعم هو الله احد طيب حاضر انتبه واحد واحد خلاص طيب آه كده خلنا طرق التخلص من التقاء الساكنين الطريقة الأولى حذف الساكن الأول الطريقة الثانية تحريك الساكن الأول الطريقة الثالثة جميل يبقى كده دي طرق التخلص من التقاء الساكنين وعرفناها بالأمثلة بفضل الله تعالى في أي حاجة مش مفهومة اتفضل
تيجي حسب الاحوال في القران يعني مثلا ما ينفعش اجيب مثلا حد تاني الاول مثال زي تحريف لا لا لا ما ينفعش لا لا ما ينفعش اه طبعا يعني مد الساكن الاول يا شباب ده بيكون زي ما قلنا خاص بايه خاص بال مثلا ال- آه، الوقف ولما يكون الحرف قبل الاخير حرف مد ده مد الساكن الاول آه، حذف الساكن الاول لما بيبقى الحرف الاول حرف مد حرف الساكن الاول لما يبقى ايه لما بيبقى الحرف الاول حرف ايه مد بقى- يبقى دي قاعده كده يعرفوها ان حرف الساكن الاول متعلق ب- لما يكون الحرف الاول حرف ايه لما يكون الساكن الاول حرف مد طيب لما التحريك الساكن الاول مستحيل يكون الساكن الاول حرف مد ها فهمتوا تحريك الساكن الاول يا شباب ما هو انا يعني ينفع احرك حرف مد ما ينفعش احرك حرف مد حرف مد دايما ساكن ما ينفعش يتحرك فبعمل في ايه بحذفه لما يكون بعده ساكن تاني احذفه مش عارف احركه او محذفه لكن لو جه حرف المد بقى لو اي حرف تاني بقى ينفع احركه اه اي حرف ساكن كده في حرف المد ينفع احركه يبقى هي قاعده كده يا عبد الرحمن ان لو هو حرف مد لو الساكن الاول حرف مد يبقى احذفه لو الساكن الاول مش حرف مد حركه حركه فتحه ولا كسره ولا ضم قلنا الامر لا الامر ايه حسب الروايه حسب الايه الروايه طيب اخر حاجه بقى مد الساكن الاول ده عند الوقف اللي هو تبع المد العارض السكون اللي هو نستعين يعلمون آه، الرحمن الى غير ذلك واضح يا احباب واضح ده درس طرق التخلص من التقاء الساكن هنا في كتير اه دي دي امثله بس بس في امثله لها كتير ان شاء الله واحنا بنقرا واحنا بنقرا ان شاء الله تعالى هيبان الكلام ده بقى- آه، واضح جدا طيب يا شباب صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام آه، الدرس اللي بعد كده يا شباب سهل جدا ان شاء الله آه، سكتات حفظ سكتات حفظ ايه سكتات حفظ دي حفظ طبعا احنا قلنا الروايه بتاعتنا طيب حفظ يا شباب آه، له سكتات ستة له كم سكتة ست سكتات تلاحظوا يا شباب وانتوا بتقرأوا القرآن ان في احيانا كده بتقابلكم سين سين مرسومة فوق ال- فوق- فوق الكلام كده سين سين بتلاقوها احيانا بتلاقوها احيانا ماشي السين دي لها معنيين السين دي بتيجي في آه، آه، حاجتين او بتؤدي المعنيين احيانا السين بتيجي فوق الصاد احيانا بتيجي السين بتيجي اسف آه، ايوه بتيجي فوق الصاد او تحت الصاد وبيبقى معناها انك تنطق سين او صاد احيانا بتيجي السين فوق الصاد او تحت الصاد وبيبقى معناها هنا انك ينفع تنطق سين او تنطق ايه صاد يعني مثلا كلمة بسطة بسطة بتلاقي آه، آه، ب- بت- بتلاقيها صاد مرسومة صاد كده وفوقها ايه سين ماشي إيه بتلاقوا احيانا السين دي موجوده بتلاقوها كده سين مرسومه فوق الصاد او سين مرسومه تحت الصاد دي معناها ايه معناها انطق سين او انطق صاد لو السين فوق يبقى السين ايه اولى والسين هي المقدمه لو السين تحت الصاد يبقى الصاد ايه هي المقدمه خلاص عندي بسطه او بسطه لكن المقدم ايه بسطه بالسين هتلاقوها زي ما قلنا آه، آه، آه، شكلها واضح في القرآن سين كده مرسومة فوق الصاد او تحت الصاد يبقى عرفتوا عرفتوا السين ديت وظيفتها ايه في بقى سين تانية يا شباب برضه موجودة في المصحف بتبقى موجودة في اخر ال- ال- الكلمة تلاقوها في اخر حرف في الكلمة في اخر حرف في ايه في الكلمة بيكون معناها ايه سكتة معناها ايه سكتة آه، آه، سريعا كده آه، أم آه، يا حسام وزع المصاحف كده سريعا بسرعة واحد واحد بس حسام آه، ادي واللي جنبك واللي جنبك ادي كده يعني سريعا بس آه، خلي بالكم يا شباب آه، السين السين دي بقى السين اللي بتكون موجودة في آخر الكلمة دي دي بيسموها ايه سين سين السكت سين السكت ماشي يا احباب طيب عندنا حفص له سكتات واجبة وسكتات جائزة حفص له سكتات واجبة وله سكتات جائزة صلى على النبي عليه الصلاة والسلام افتحوا معايا كده يا شباب عشان بس اوريكم بس مثال على السكتات اللي انا قلت لكم عليها ديت في سورة المطففين افتح ده سورة المطففين بسرعة ها المطففين آه، صفحة 588 588 588 آه، سورة المطففين يا كرام عندكم في الآية 14 الآية ايه 14 كلا بل فوق, فوق كلمة بل ايه يا شباب شايفينها شايفينها يا شباب شايفها شايفينها كلكم كلا بل هات يا عبد الرحمن هات يا عبد الرحمن كلا بل الآية 14 كلا بل شايفها كلا بل رنا كلا بل فوق بل ايه في فين فوق بل ولا مفيش الفين دي معناها ايه اسكت معناها هنا يقولوا ايه لما توصل عند كلمة بل اسكت يعني بتقول كده كلا بل ران على قلوبهم ما توصلش بال مع رانا اسكت اسكت وما تاخدش نفس اسكت وايه ما تاخدش نفس كلا بل ران على قلوبهم ها مفهوم كده يا شباب اسكت وما تاخدش نفس خلاص كلا بل ران على قلوبهم بتلاقوا عندكم آه، مكتوب كده في الهامش قصادها سكتة لطيفة على اللام عندكم سكتة لطيفة على اللام مكتوبة في الهامش كده قصادها كده سكتة لطيفة على اللام اه يعني يقول لك اسكت لما تقف عند اللام بتاعت بل اقف واسكت كده وما تاخدش نفس كلا بل ران على قلوبهم ماشي يا شباب ادي اول سكتة ادي اول سكتة السكتة الثانية يا شباب في سورة القيامة في صفحة 578 578 في سورة القيامة في سورة القيامة آه، الآية رقم 27 الآية كام 27 ماشي اه عندك اهوت الآية 27 وقيل من راق وقيل من راق عندك كلمة من راق من فوق كلمة من ايه يا شباب سين سين معناها ايه السين دي سك يعني اقرأ ازاي وقيل من راق وقيل من راق ما بوصلش من مع راق عندك سكتة هنا اهي السين اهي موجودة اهي سكتة اه بلا نفس بلا نفس ماشي ادي السكتة الثانية يبقى السكتة الاولى بل ران السكتة الثانية من راق السكتة الثالثة في سورة ياسين نجيب سورة ياسين كده سورة ياسين سورة ياسين يا شباب الآية ر- آه، ص- صفحة 443 443 443 ها في سورة ايه سورة ياسين 443 الآية 52 الآية 52 الآية 52 الآية 52 الآية 52 عندك قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا مرقدنا هذا مرقدنا هذا مرقدنا هذا بس يا شباب عندنا مرقدنا هذا عندنا هنا آه، آه، آه، سكتة وبعدين سكتة بعد كلمة ايه مرقدنا مرقدنا قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما توصلش بقى مرقدنا مع هذا ها مفهوم مرقدنا هذا تقف على كلمة مرقدنا عشان السين موجودة اهي شايفينها واضح يا شباب الكلام جميل السكتة الرابعة الواجبة عوجا قيما في سورة الكهف عوجا قيمة في سورة الكهف جيبوا سورة الكهف كده يا شباب في صفحة 293 293 293 سورة الكهف الآية الأولى 293 ها افتحوا عليها يا شباب يلا الناس اللي معانا والناس اللي سامعيننا ت- تركز معانا كده احنا بناخد بالراحة خالص اهو 293 أول آية عندك الحمد لله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا عندك عوجا فيها ايه سين صح عوجا فيها ايه سين ما انا هقف ايوه احسنت ما انا اصلا هقف يا شيخ لو انا هوصل طب انا عايز حد يوصل الايه الاولى بالثانيه وصل كده الايه الاولى بالثانيه الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب على عبده الكتاب ايوه ده قليلا احسنت لما جيت وصلت الاولى بالثانيه برضه هقف لما هاجي اوصل هسكت هقول كده ولم يجعل له عوجا قيما عوجا قيما انا بالفعل كده كده هقف لان هي آه، نهايه الايه لكن لو وصلت الايه الاولى بالثانيه برضه هقف اتفضل ما قلنا ما انا هحضر عين سين سين السكت سين ايه لما لما تلاقيها كده لما تلاقي سين دي معناها ايه اسكت بيقول لك اسكت بيقول لك ايه اسكت يا عبد الرحمن بيقول لك اسكت يعني قول عوجا وقف ما تقولش عوجا قيمة لا اقف قول عوجا قيمة عوجا قيمة تقف على كلمة عوجا لما تلاقي السين دي في, في الاربع مواضع دول يا شباب فقط دي السكتات حفظ الواجبة الاربع مواضع دول عوجا اه واجبة عوجا اه الاربعة دول كلهم واجبين عوجا قيمة مرقدنا هذا من را بل ران هذه سكتات اربعة واجبة عند حفظ يعني ما ينفعش ما تسكتش لما توصل لما توصل لعوجة تقف عليها توصل عند مرقدنا تقف عليها توصل عند من راق تقف على من توصل عند بل ران تقف على بل اتفضل آه آه قراءة اما بقى لو انا تركت السكت ينفع اترك السكت قلنا ما ينفعش اترك السكت الا في طريق اخر اللي هو طريق قصر المنفصل هنتكلم عنه ان شاء الله في اخر دروس قصر المنفصل لو انا قرأت المنفصل بالكسر حرك بالقصر يعني حركتين بس ينفع في الحالة ديت ان انا ما اسكتش نبقى ناخدها في اخر الدروس ان شاء الله تعالى بس الاصل ايه الاصل يا شباب ان احنا هنا السكتات دي سكتات ايه واجبة يعني واجب ان انا اسكت عند ايه عند كلمة عوجة عند كلمة مرقدنا عند كلمة من اللي بعدها راق عند كلمة بل اللي بعدها ران يبقى دي سكتات الواجبة كم سكتة اربعة تحفظها عوجة قيمة مرقدنا هذا من راق بل راء نقولها تاني مع بعض وبصوا لها كلكم عوجا قيمة مرقدنا هذا من را بل را تاني عوجا ما ناخدش نفس تاني ايوه جميل جدا وهناك سكتتان جائزتان وهناك سكتتان جائزتان السكتة الأولى يا شباب الجائزة هي مالية هلكة دي في صورة ايه بقى دي صورة الحاقة هاتوا كده صورة الحاقة يا شباب صورة الحاقة آه، صفحة بسم الله آه، صفحة 567 الآية رقم 28 الآية 28 سورة الحاقة الآية 28 سورة الحاقة في سورة الحاقة الآية 28 افتحوا عليها كده يلا الآية 28 في الحاقة 28 28 في الحاقة ماشي آه شوفوا كده ما أغنى عني مالية الآية 28 شايفين كلمة مالية فوقها إيه وياسين ايه السين دي يا عبد الرحمن معناها ايه سكت احسنت اسكت ما وفق ما ينفعش اوصل ماليه مع كلمه هلك لا او الماليه واسكت سين سكت من غير نفس احسنت ما اغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه بس دي اسمها ايه يا شباب جائزه يعني ما يعني ممكن برضو ما اسكتش ممكن اوصل برضه ما اسكتش عادي يعني ازاي اقول ازاي بقى يعني اضغم الهاء في الهاء ادخل الهاء دي في الهاء دي هكذا اه يعني مس... يعني لا مش م... يعني مش لا مش مستحبه جائزه يعني ممكن كده وممكن كده ما اغنى عني ماليه هلك ماليه هلك ماليه هلك اسمعها كده تاني كده تاني تاني اه الهائين بقوا هاء واحدة مشددة واضح ده الايه آه، بلا سكت طب السكت ما اغنى عني ماليه هلك فهمت يا شباب مفهوم ادي السكتة الاولى الجائزة السكتة الثانية الجائزة بين الانفال والتوبة فاك- فاكرين بين الانفال والتوبة حصل ايه بقى اللي اللي- اللي عارف يرفع ايده اوصل ازاي اوصل اخر الانفال بالتوبه خدنا درس خدنا الموضوع ده في الدرس اللي فات خدناه الدرس الماضي ازاي اوصل اخر الانفال بالتوبه ارفع ايدك الاول ليا كام وجه ارفع ايدك الاول قول لي ليا كام وجه الاول في وصل الانفال بالتوبه ليا كام وجه يا شباب اتفضل ثلاثه احسنت ليا ثلاثه اوجه ايه هي بقى اللي عارف ارفع ايده اتفضل الوصل والسكت والقطع الله أكبر أحسنت الوصل السك القطع الوصل يعني إيه يعني هكذا إن الله بكل شيء عليم براءة طيب القطع يعني أقف وأخد نفس وأبدأ إن الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله إلى, الع... إلى الذين عاهدتم من المشركين خلاص ده ايه ده القطع والسكت بقى اقف وما اخدش نفس إن الله بكل شيء عليم براءة يبقى معنى كده ان السكت هنا جائز يا شباب ولا واجب جائز ليه لان ينفع اوصل وينفع اقطع صح يبقى السكت هنا ايه جائز بعد براءة ناخد نفس ها؟
بعد براءة ناخد نفس مش بعد براءة قبل براءة قبل براءة لو انا هوصل اخر الانفال بالتوبة ينفع اخد نفس وينفع ما اخدش نفس اقول ان الله بكل شيء عليم براءة من غير نفس او اقول ان الله بكل شيء عليم براءة وصوتها ببعض او اقول ان الله بكل شيء عليم واخد نفس براءة من الله واكمل بقى ماشي خلاص شباب واضح طيب يبقى كده بين الأنفال والتوبة دي السكتة الثانية الجائزة يبقى أنا عندي حفص له أربع سكتات واجبة وسكتتان جائزتان أسأل بقى دلوقتي الأستاذ أسام اذكر لي السكتات الواجبة الأربعة
آه، موطننا هذا نعم أيوة.
طلع لك يا حبيبي مرصدنا هذا آه، عوج عوج قيمة بل غان من راق أحسنت بل ران من راق مرقدنا هذا عوجا قيما مفهوم يا شباب طيب اذكر لي يا أستاذ عبد الرحمن السكتات الجائزة وبين الأنفال والتوبة أحسنت يا شباب عايزين نقول مع بعض كلنا معلش السكتات الواجبة تاني كده من أول بعوجة قيمة يلا عوجا رائع جدا ممتاز أما السكتات الجائزة ممتاز جدا دي السكتات يا شباب بتاعت حفص كلها اتحفظت اتفهمت عرفتوا هتعملوا ايه عرفتوا نظامها ايه زي الفل صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام جميل جدا ما شاء الله طيب آه دلوقتي يا شباب بعد ما تصلوا على النبي تاني هناخد آه، درس قراءة سورة الفاتحة صلوا على النبي نبدأ يا شباب نقرأ سورة الفاتحة بقى كده الفاتحة قدامكم اهيت وعندك في المصحف يعني عايز عايز تبصوا عليها هنا ماشي بس الأفضل طبعا من المصحف طالما معاك مصحف افتح المصحف وكلنا نفتح المصاحف كده يا شباب عشان هنقرأ الفاتحة وعايز اشوف كده اقل اقلكم خطأ اكثركم توفي توفي ياخد توفي يعني طيب آه الاول آه احنا كنا قرأناها مع بعض قبل كده بال... ب- بالتلقين صح آه هنقولها تاني مرة واحدة بس وانت تقولوا ورايا وبعدين بعد كده بقى كل واحد يقرأ لوحده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم أنا عايز الناس تحرك بقها شوية بقه هو بقه شكله واحد كده مش عارف هو بيعمل ايه يعني الحروف دي بتطلع ازاي ايه وبعدين بيكسر ولا بيفتح ولا بيضم ازاي كل حاجة واخدة واخدة وضعية واحدة لا يا شباب ما ينفعش اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم لا وحشة دي بقى خالص صي اولا اسمها صي مش في صي وبعدين صراط صراط الذين انعمت عليهم صراط الذين انعمت عليهم لا انا انا كده ما ينفعش انعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين في الصلاة صح ايه معنى آمين الأول استجب يا رب اسم فعل أمر اسمه كده بيسموه كده اسم فعل أمر صلى على النبي طيب آمين معناها استجب يا رب وبتقال في الصلاة فقط ماشي طيب آه عندنا ملاحظات كثيرة قلتها قبل ذلك وأؤكد عليها أنتوا اللي هتأكدوا عليها بقى ماشي ما الأخطاء الشائعة في سورة الفاتحة عايزين نذكر أخطاء شائعة عشان نتجنبها ماشي قبل الأخطاء الشائعة آه عايزين يعرفوا تاني عايزين يعرفوا تاني ايه هي السكتات الجائزة حد يا شباب يقول السكتات الجائزة تاني يا جمال الجائزة احسنت السكتة الجائزة الاولى في سورة الحاقة مالية هلك ينفع اسكت وينفع اوصل ها السكتة التانية بين الانفال والتوبة دي السكتة التانية الجائزة مفهوم كده سكتتان جائزتان مالية هلكة والسكتة التانية اخر الانفال لما وصلها باول التوبة ماشي يا شباب واضح كده نعم بارك الله فيكم طيب آه عايزين بقى نسمع يا اخوانا الاخطاء الشائعة في سورة الفاتحة نبدأ كده من اخويا نديم ادينا خطأ من الاخطاء الشائعة في سورة الفاتحة نعم احسنت البسملة في ناس ما بتقولهاش والبسملة آية من الفاتحة كما قال كثير من أهل العلم البسملة آية من الفاتحة إذا يا شباب البسملة لازم أقولها خلاص آه لازم أقولها عشان نخرج بقى عن الإيه أو نخرج عن أي آه، خلاف البسملة لازم تتقال بسم الله الرحمن الرحيم في الفاتحة تتقال خلاص طيب ولكن أيضا الأمر ده أيضا رد عليه بعض العلماء مش مشكلة خلينا دلوقتي نتكلم على آه، ال- الأمور التانية ها إيه كمان يا إخوانا من الأخطاء الشائعة ها اتفضل احسنت اعوذ هو لسه هيبدا قراءه اهوت طبعا اعوذ مش موجوده في الفاتحه بس هو طبيعي هو هيبدا يقرا فهيبدا بال بال بالاستعاذه سنه طبعا النبي عليه الصلاه والسلام فيقول اعوذ ما طلعش فيهم في الذال طبعا لازم يطلع فيهم في الذال احسنت ها احسنت جي احسنت قول الشيء الشيء طبعا دي كتيره جدا الشيء هي ايه الشيء الشيء الشيطان الرجيم ايه كمان من الاخطاء عايزين نخش بقى الفاتحه يلا نخش في الفاتحه آه، في مالك يوم الدين وقال مالك يوم الدين احسنت الدين الناس بتقول التين الرقيقه زياده عن اللازم يقول لك التين لا هي اسمها ايه الدين بالدال دي دي دي دي مش تي دي احسنت ممتاز ها اهدنا الصراط المستقيم بيقول على على الصراط احسنت يقول لك الص- الصراطه يقول لك السي السي لا هي الصي الص- الصراطه الصاد مش تبقاش سين صي وبيقولوا على الطا تا بيقولوا الصراطا لا الصراطا ما ايه طا مش تا الصراطا طا بقى انت اللي قايلها الصراطا اسمها ايه ايوه الطاء مفخمه لا تكون تاء ابدا ماشي ايه كمان اتفضل
أنعمت عليهم تقال أنعمت عليهم احسنت آه الناس بتقول لك انا عمت انا انا يوم ما ما كنت عامل قلقله على النون ما فيش قلقله هنا يا شباب لا انا عمت عادي انا عمت انا عمت انا عمت عادي لا لا لا مش هتصل حاجه عادي انا عمت انا عمت انا عمت اتفضل الضالين لا تمد ده يعتبر لحن خافي خلينا في اللح- في اللحن ال- الجلي ها اتفضل الذين احسنت خطأ رهيب الذين ما بيطلعش فيهم في الذال لحن جلي اتفضل احسنت بالفعل في ناس بتخلي اللام الشمسية لام قمرية يقول لك الرحمن لكن طبعا هذا خطأ وان كان خطأ نادر شوية ماشي ايه كمان عندنا في اهدنا الصراط المستقيم وقال اهدنا الصراط المستقيم اه المستقيم تقول لك المفطى مست تبقى مفطى يعني السين والتاء بيبقوا صاد وطاء هذه ايضا مشكله كبيره وهذه كثيره جدا لكن مستقيم مفطى مفطى لا مش مفطى اسمها ايه مست مست مست مست جميل احسنت بيكلوا قاف كاف لكن مستقيم كيم لا هي قي قي قي قي قيم قيم ها مالك يوم الدين وهي مالك يوم احسنت مالكي بكسر الكاف وليست بسكون الكاف مالكي يوم الدين مالكي يوم الدين ايه كمان ها طيب انا سمعت واحد بصلي وراه آه بيقول آه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اه والله يا شباب يقول لك ايه الحمد لا هي طبعا اسمها ايه اسمها ايه الحمد اسمها ايه تاني الحمد الحمد مش الحمد اسمها الحمد ايه كمان من الاخطاء في حد عنده اخطاء تانية آه، سمعها في الفاتحة طبعا آه، من الاخطاء ايضا اتفضل المغضوب المغضوب فينا بيكون المغضوب
آه، ايوه المغضوب فيها كذا حاجة المغضوب الميم اولا بتفخم عندهم كتير جدا وهي مرققة الماء والغين مفخمة المغ والضاد ضاد مش دال ضو مش دو ضو وبعدين كسرة الباء بالفعل ما بتبانش عند ناس كتير جدا غير المغضوب عليهم غير غا غا غا مش غا غير المغضوب عليهم في شخص انا خطأ شائع في المغضوب عليهم ولا الضالين في ناس بيقولون ولا الضال بيفخرون لين لين احسنت هي لين ولا وبعدين ولا يقول لك ولد ولد لا هي ولا ولا الضا ولا ولا الضا ولا الضا ولا الضالين ما اعرفش علام كتير مش ولا الضالين لا ولا الضالين ها إياك نعبد إياك نعبد الشاكر بيقولوا إياك نعبد لا اياك ودي مش موجوده لكن في إيا اياك يقف على الياء كتير يقول لك اياك اي لا غلط ويقول لك اياك دي غلط ودي غلط صح اياك ايا ايا كده بس اياك وان اعبده ما بيضمش الدال يقول لك نعبد اياك نعبد واياك هي نعبد واياك اياك نعبد واياك دي كلها اخطاء بالفعل موجوده في الفاتحه عند الناس ها
الضالين بيقولوا آه، اللام بتفخر بيعملوها لا تؤدي العقل نعم احنا قلنا اه، اه، يعني يقصد لا هو يقصد امر اخر يقصد امر اخر ان اللام لا يشددها يقول لك الضالين وهي الضالين بالفعل نعم آه يبقى دي يا شباب كلها اخطاء شائعه طبعا الفاتحه يا شباب آه ركن من اركان الصلاه ركن من اركان الصلاه المفروض فرض عليك انك انت تروح البيت ان شاء الله النهارده يا ريت يا سلام لو اللي يعملها النهاردة. والله العظيم اللي يعملها ان شاء الله تعالى له عندي هديه آه تروح البيت النهارده تروح البيت النهارده صلوا على النبي هتروح البيت النهارده تقعد مع ابوك لو ما كانش بيعرف يقرا كويس او انا بقول او اهو يعني مسهلها لك او امك لو ما كانتش بتعرف تقرا كويس الفاتحه او اخوك او اختك وتعلموا الفاتحه المره الجايه اسال عن الموضوع دوت هشوف بقى مين اللي علم غيره الفاتحه تعلمه يقراها صح تسمعها منه كده هتشوف الغلطات دي كلها بالفعل هتلاقيها هتلاقي بيقول الصاد سين وبيقول التاء طاء وبيقول القاف كاف ولا- لا عادي اقعد علمه بقى مش تعلمه بقى كل العصايه قول يا ابويا لا لا لا انا شو كنت بقرا شيخ آه، اول ما كنت الحمد لله اول ما فهمت القران كنت بقرا آه، شيخ الفاتحه لقيت آه، ما شاء الله بقول اخطاء كتير طبعا ده شيء طبيعي لازم اول لازم تقرا على الشيخ ماشي فنشوف مين اللي هيعلم ان شاء الله تعالى علم اي حد اي حد ها بس بس لازم يكون في محيط الاسره يعني يعني ابوك اخوك اختك ها عمتك خالتك مفيش مشكله خلاص طيب اسمع الان بقى الفاتحه منكم اتفضل في الغين مالها ما قول ال- الغين الغين المغ تقصد ديت مغ المغ اه دي موجود ماشي كانك آه، عزك الله ايه ب- آه، كانك ع- اه المغ بالفعل المغضوب المغضوب نعم طيب نبدا بقى نقرا الفاتحه يلا شباب آه، نبدا بالكبار ماشي اتفضل سنة دين بس يا ريت الله يعزك آه، وسعوا كده يا شباب قرب قرب تعالى تعالى لي لا تعالى اه تعالى تعالى لي هنا معلش يلا يا شباب سريعا بس كده آه لا وسع وسع وسع خش كده او كده عديه يلا آه واحد واحد كده هيقرا عشان بس ايه آه آه نقرب من التسجيل عشان لما ن- ن- نسمع القراءه ونسمع التصحيح انما كده اللي بعيد مش هنسمع قراءته اتفضل
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قراءه ممتازه يلا يا وسع. احسنت بارك الله فيك
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ممتاز ممتاز قراءة ممتازة بارك الله فيك شاب شاب انا انا بادئ بالناس ال- الكبار عشان نسمع عشان نتعلم عشان ان شاء الله لما يجي دورنا نعرف نقول صح يلا يا وسام
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الم... اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين الطاء انا عايز الطاء الطاء هنا فيها هوا عندك الطاء فيها هوا لا انا فاهم الهوا ده صراط طل طل طل صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بارك الله فيك ممتاز عبد الرحمن
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ممتاز بارك الله فيك تعالى يا جمال
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط ها المستقيم قلتها تاء
الصراط المستقيم مين؟
صراط الذي ها قلتها تاء تاني صراط الذي طاء طاء صراط ال صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب غير ال غير المغضوب عليهم ولا الضالين ها فخامة اللام ولا الضالين ماشي بس مد شوية كمان قول ولا الضاء مد شوية
ولا الضالين بارك الله فيك جزاكم الله خيرا تعالى يا حد تعالى مش كده بقى واحد مكان واحد مش كده يلا ها
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم تاني كده اهدنا الصراط المستقيم الصراط ال ها.
الصراط المستقيم صراط لا الذين طا طا طا صراط ال... صراط الذين أنعمت عليهم غير غير المغضوب عليهم ولا الضالين بارك الله فيك تعالى يا محمود معلش بقى لو قدمنا واحد على واحد في السن انا مش واخد بالي بقى من الاعمار يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم لا دي تاء دي صراط المستقيم صراط الذين لا صراط الذين ها صراط ال...
لا صراط الذين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم مغضوبي اكفى كويس المغضوب عليهم ولا الضالين ماشي نمد شويه برضه تعالى يا حسن
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بارك الله فيك رائع عبد الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بارك الله فيك جميل آه تعالى يا حسن أسرع
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين جزاكم الله خيرا خايف شوية كده ومرعوب ليه مش عارف تع- آه، تعال
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
طيب اقرأ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين جزاكم الله خيرا بارك الله فيك تعالى يا عبد الرحمن عبد الله عبد الرحمن
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين احسنت احسنت بارك الله فيك طبعا عندنا هنا الحمد لله بفضل الله تعالى عندنا ثلاثة ختمين الاستاذ عبد الرحمن والاستاذ عبد الله والاستاذ عبد الرحمن ختمين بقول ختمين القرآن حافظين القرآن كله يعني رايح سنة كام؟ خمسة
اليوم اللي قبل ما فين هو على ما شاء الله رايح سنة كام؟ رايح سنة كام؟ رايح سنة كام؟ لا خ- اه خدمته امتى؟ خمسة برضه يعني ها رايح سنة كام؟
ختمت طول
وانا رايح مكان وانا رايح كلب انت رايح تالت يعني أربعة ختم القرآن معنا بفضل الله والباقيين إن شاء الله قادمون قادمون كله قادمون يعني زي الحمد طيب صلوا على النبي صلوا على النبي يلا حبيبي اتفضل
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط ال اهدنا الصراط المستقيم الصراط المستقيم طا طا طا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنع- أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
جزاكم الله خير اسلام
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين تاني إياك تين دي ولا دين تاني تاني مالكي مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم لا لا لا لا صراط طا طا طا ها اهدنا الصراط ال ها اهدنا الصراط المستقيم صراط لا الذين تا تا لا مش تا طا صراط الذين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال ولا الضالين جزاكم الله خيرا بارك الله فيك اتفضل
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين طا طا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين جزاكم الله خيرا بارك الله فيك تعالى يا عبد الرحمن
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
بارك الله فيكم تعالى يا احمد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت آه، عليهم ليه كده انا كنت مبسوط والله انعمت النون النون ما تقولش انا انا لا انعمت أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ممتاز ممتاز ممتاز رائع ما شاء الله كلكم لكم توفي ف- ان شاء الله في اخر الدرس افتحوا معي على ختمة التلاوة وصلنا لغاية سورة ايه القريش خلصنا الفيل نبدأ في قريش ان شاء الله تعالى آه لكن قبل ما ابدأ في قريش يوسف يفكرني بالسكتات الواجبة السكتات الواجبة يا اخواني اولا بلران ثانيا من راق بلران سورة ايه بلران مطففين من راق القيامة ها تاني مم. طيب جزاكم الله خيرا طب الجائزة يا نديم
إذا معهم عندي بلدية ملك عندي الصورية نعم.
شرطة حفظ ونهاية شرطة المدرسة شرطة الدولة الليل عندي نعم بارك الله فيكم جزاكم الله خير طيب طيب جميل يلا يا اخوانا نبدأ الختمة بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم إيلافهم رحلة الشتاء والصيف إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع لا وحش وحش كده يا شباب شباب احنا بنقول احنا بنقرأ دلوقتي مش هنعرف نحفظ انتوا حاطين الصور دي كلها لكن احنا بنقرأ عشان نقوم القراءة ونمرن نفسنا على القراءة الصح فزي ما اتعلمنا وانا بقرأ بصوا لي خلصت قراءة بصوا للمصحف الذي أطعمهم من جوع في ناس ما بتمدش ليه مد الذي زي ما انا مديت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف ركزوا يا شباب آه، معنى الكلام يعني آه، اعجبوا او نتعجب لإيلاف قريش يعني لتعودهم لتعود قريش على رحلة الشتاء والصيف وتركهم عبادة الله معنى الكلام ده يعني نتعجب لقوم تعودوا على رحلة الشتاء والصيف وهي كلها من خيرات ونعم الله سبحانه وتعالى ليه رايحين بنعم الله وجايين بنعم الله وتركين عبادة صاحب هذه النعم اللي هو ربنا سبحانه وتعالى لإيلاف قريش أي اعجبوا لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا المفروض أن هم يعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف آه نعم ايه هو حكم حكم ايه الاتين إيلافهم شايفين دي ياء اللي جنب الهمزة ديت ياء كأنها ياء ياء ياء يعني حقيقية ال- اللي هي الشكل اللي جاي- اللي انتوا شايفينه جنب الهمزة ده بتاع إيلافهم دي ياء يا شباب دي ياء دي ياء كأنها ياء حقيقية يعني واضح؟ نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين فويل للمصلين
فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون ويمنعون الماعون أظن الآيات واضحة رأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم يعني ينهره ويعنف عليه يعني فاهمني بيعامله وحش يعني يدع اليتيم يدفعه دفعا عنيفا فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض يعني يعني الحض اللي هو الحث يعني لا يحث الناس على اطعام الايه المسكين فويل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون يعني يا ويل المصلين اللي بيأخروا الصلاة عن وقتها ادي معنى الكلام يا ويل المصلين مش اللي بيصلوش حد صلى الفجر النهارده يا ويل المصلين يا ويل المصلين يا ويل المصلين اللي ايه اللي بيأخروا الصلاة عن وقتها ماشي ادي معنى الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون يراؤون يعني ايه يراؤون يعني بيعملوا العمل عشان الناس يشوفوهم ادي معنى يراؤون ويمنعون الماعون يعني بيمنعوا مساعدة الناس ماشي يمنعون مساعدة آه الناس واضح يعني يبخلون على الناس يعني بيبخلوا على الناس اتفضل الميمات يا شباب اللي في اخر السور ديت هنبقى نتكلم عنها قبل كده دي بقى دي دي حكم اقلاب هناخده ان شاء الله آه بعدين هناخده ان شاء الله المره الجايه باذن الله تعالى ان شاء الله ماشي آه اتفضل عايز ايه في عند الجيم دي معناها وقف جائز جائز يعني جواز الوقف الجيم اللي بتلاقيها ديت دي معناها جواز الوقف هنا ممكن تقف وممكن توصل يعني بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم
إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر فصل لربك وانحر فصل لربك وانحر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر طبعا الكوثر اللي هو نهر في الجنة نهر في الجنة يعني أعطيناك نهرا في الجنة ربنا بيكلم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام فصل لربك وانحر اذبح يعني ماشي آه إن شانئك مبغضك شانئك يعني الل- الل- الراجل اللي بيكرهك إن الذي يكرهك يعني هو الأبتر يعني هو الذي مقطوع عنه الخير هو الذي هو المقطوع عنه الخير هو المقطوع عنه الخير بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما نعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد مش عايز سورة عبد الرحمن نروح ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين لكم دينكم ولي دين أظن واضحة اتفضل التكرار للتأكيد التكرار للتأكيد لتأكيد ان احنا بريئين منهم هم بريئين منهم نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره
فسبح بحمد ربك واستغفره فسبح بحمد ربك واستغفره فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا إنه كان توابا إنه كان توابا إنه كان توابا أظن برضو واضحة مش فيها حاجة يدخلنا في دين الله أفواج أفواج يعني إيه يعني جماعات كثيرة واضح بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب تبت يدا أبي لهب وتب تبت يدا أبي لهب وتب تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب ما أغنى عنه ماله وما وما كسب كسب وما كسب ما أغنى عنه ماله وما كسب
أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب سيصلى نارا ذات لهب يعني ناس كتير بتقولها فا سيصلى لا هي سا سيا سيص سيص سيصلى نا مش نا نارا نارا سيصلى نارا ذات لهب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب وامرأته حمالة بص الحطب على التشكيل وامرأته حمالة الحطب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد في جيدها حبل من مسد آه، تبت يد أبي لهب طبعا فين أبو لهب اللي هو مين عم الرسول عم الرسول اللي كان بيعاديه كتير آه، تبت لما هو هو قال لسيدنا النبي تبا لك يا محمد آه، أبو لهب قال لسيدنا النبي تبا لك يا محمد ماشي آه، يعني هلكت هلكت يا محمد يعني خسرت يا محمد الخسران ليك يا محمد يعني الهلاك ليك يا محمد فلما قال كده على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ربنا نزل الآية ديت أو السورة ديت تبت يدا أبي لهب وتب ماشي يعني سيهلك وسيخسر ما أغنى عنه ماله وما كسب ولا ماله ولا عياله ولا اللي معاه كله هيغنيه من عذاب الله عز وجل يوم القيامة سيصلى نارا يعني هيدخل نار ذات لهب يعني فيها لهب ايه كبير جدا وال- ال- انتوا عارفين الش- ال- الشرارة في النار عاملة ازاي ها في حد عارف الصورة اللي بتقول كده ها الشرار اه انها ترمي بشرر ايه كالقصر الشرارة واحدة عاملة زي الجبل الكبير زي القصر الكبير زي تخيلوا بقى عظيمة قوي كالقصر ها سيصلى نارا ذات لهب وامرأته وامرأته حمالة الايه الحطب مراته تشيل الحطب في جهنم ليه هي طبعا كمان معاه في النار يعني ها؟ وامرأته حمالة الحطب حطب النار ماشي لان هي كمان كانت بت- كانت بتؤذي مين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في جيدها حبل من مسد يعني حبل آه، من نار في جيدها حبل من مسد يعني في عنقها حبل آه، قوي من آه، النار دي صورة الم- المسحة يمكن بس تعرف حاجة؟
لا ده أنا كنت بسأل آه، يعني ايه لما تروح حمام تتحرك من الناحية احنا قلنا جيدان في رقبتها حبل آه، آه، تعذب به في جهنم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد قل هو الله أحد الله الصمد الله الصمد حد يوصل كده الآية الأولى بالآية الثانية ارفع ايده ها اتفضل قل هو الله أحد الله الصمد احسنت احد الله احسنت طب ناخد نفس كبير كده وهنقولها مع بعض كلنا قل هو الله احد الله الصمد قل هو الله أحد الله الصمد كمان مرة قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ولم يكن له كفوا أحد آه، آه، طبعا الله أحد يعني ربنا واحد الله الصمد الصمد يعني الذي نقصده عند الحوائج يعني لما أكون محتاج حاجة أروح له هو بس أدي معنى الصمد ماشي الله الصمد أي المقصود عند الحوائج لم يلد لم يلد ملوش ولاد له ولاد لا ملوش سبحانه وتعالى ولم يولد هو له أب وأم لا ولم يكن له كفوا أحد يعني ما فيش حد زيه كفوا أحد يعني ليس له مثيل يعني ليس له فيش حد يشبهه ما حدش يشبه ربنا في أي حاجة ماشي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد آه، الفلق اللي هو آه، الصبح الفلق اللي هو الصبح يعني رب الصباح من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب يعني من شر الليل إذا دخل من شر غاسق إذا وقب يعني من شر الليل إذا دخل غاسق الليل وقب دخل ومن شر النفاثات في العقد اللي بينفثوا في العقد اللي هم الساحرات الساحرات اللي بيعملوا سحر رب فنقول احنا فعلا احنا بنستعيد ربنا من شرهم بيعملوا كده عقد كده معينة بيسحروا بها الناس ومن شر حاسد اذا حسد لازم الشباب طبعا ليل ونهار نقول كل اعوذ بالفلق كل اعوذ بالناس كل الله واحد عشان ربنا يحفظنا وينجينا من الحسد لان الحسد ممكن يقتل ممكن واحد يبص لك بعين كده يقتلك بيها فقل هو الله احد كل اعوذ بالفلق كل اعوذ بالناس دايما نع- ن- ايه دايما تكون معانا الصبح وبالليل ماشي يا شباب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس ملك الناس إله الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس خلي بالكم يوسوس يو يو ها مش يوسوس يي يي لا يو يو الذي يو الذي يو هي صعبة شوية محتاجة حركة بق الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس
من الجنة والناس من الجنة والناس جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم أظن الآيات واضحة ولا في حاجة أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس القناس الوسواس اللي هو مين الشيطان القناس اللي بيقنس بيختفي لما يسمع الذكر لما يسمع القرآن الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة الجن اللي هو الجن الجن يعني والناس بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين